لما أراد ربنا للكون ناس يهديهم إلى دي النبي وأمه حامل فيه هل البشر النبي والدنيا في الحبين دخلوا الديات على آمنة أم الحبيب أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي وقالوا لها إيه إيه إيه قالوا لها إيه شفتي لما حملت في النبي لما حملت فيه قالت ضحكت الإله لما حملت فيك ما شفت لحظة ألم وكنت بحلم بيه وكنت وانا نايمة أشم ريحة المسك جاية من عندي وقبل موضع محمد سمعت هاتف نادالي وقال لي يا أم النبي صلي على اللي اتولد رافع لربه يديك بسم الإله أبدأ وأمدح وصل على طه حبيبا بسم الإله أبدأ وأمدح وصل على طه حبيبا اللي في ديج الحصى صدق وبعثه رحمة لعبيدك من قبل ما ابدا في القصه من قلبي لكم الف تحيه وكمان تحيه لكم خاصه الجديده الفرقه الموسيقيه ايه اللي جرى لقلوب الناس ايه اللي غير حال الناس اصل الناس اللي يمضي خلاص فين المودة فين الحنان صباح الجنيه جوا السيد معاك هتصبح متسيد مفيش مفيش قضي مصالح وفوت علينا بكرة يا سيد وفوت علينا بكرة يا سيد وفوت علينا بكرة يا سيد كان يا مكان أيام زمان حاكم لا عين ولا لوش أمان كان يا مكان أيام زمان حاكم لا عين ولا لوش أمان عالمحكومين يا مظلة يا مغدر والعقد خان عالمحكومين يا مظلة يا مغدر والعقد خان زي الشيطان ما عنده دين واسمه كان الباشا نصار حاكم ولاية بالحديد بالنار ولا عنده إيمان ما كفاهوش كتر الفلوس وعلى الجميع بدأ يدوس ما كفاهوش كتر الفلوس وعلى الجميع بدأ يدوس نفسه تكون في قبضته الدنيا ويذل النفوس كان عنده مال مالوش عدم وخدامين ويا حشم كان عنده مال مالوش عدد وخدمين ويا حشام كان عنده مال مالوش عدد وخدمين ويا حشم وخدمين ويا حشم وخدمين ويا حشم وخدمين وهذه القصة قصة الباشا نصار نصار ده باشا من الباشوات بتوع زمان وعنده الجواري في قلب القصر ونصار ده من اللي بيقولوا يا أرض نهدم عليك أدي والقصر فيه الجواري أهم حاجة عنده مزاجه لا يعرف طريق ربنا ولا يعرف الطريق ده في من ضمن الجواري بنت اسمها أحلام على قدر من الجمال في ليلة من ذات الليالي الباشا هو متسلطن ونازل من القصر بتاعه لقى أحلام نادى على واحد من الجماعة بتوعه يا حمدان مين؟
حمدان ايوه مين البنت دي ده دي يا باشا الدنيا احلام أحلام اه بقى الجمال ده كله والطعامة دي كلها في القصر يا لا قال له يا باشا ده عندنا من ثلاث أربع شهور يتيمة يا باشا قال له يتيمة ونعم الباشا عرف مكانه في قلب القصر والساعة 2 بالليل داخل على أحلام قالت له يا باشا اتقى ربنا يا باشا انت باشا وانا بنت غلبانه وبصيته كده وقالت له ايه اسمع وصلي على حضره النبي احنا غلابه يا باشا صح لكن في الشرف غالي الشرف غالي يا ز- سعاده الباشا قال حد يقول الباشا الكلام دي قالت له قوي قالت له انا مش خاينه وللحرام ما اميلي عديم الكرامه يا ندلي لو عندك فلوس بالكيل ده العرض غالي ولو تملالي بالذهب بالكيل انا قالت له انا مش خاينه وللحرام وللحرام مامي يا عديم الكرامة يا نزل لو عندك فلوس بالكيل ده العرض غالي ولو تملالي بالذهب بالكيل ده العرض غالي ولو تملالي بالذهب بالكيل وايه فايدة الفلوس وصاحبها مركز واطي باين عليك واطي وعويل وابن عويل آه
النبي ابو سمير يا غالي ايوه يا سيما ايوه يا ابو ياسمين يا عمر
قال لي جا يلا اطلعي بره مش عايز اشوفك هنا بره قال لي جا يلا اطلعي بره قال لي جا يلا اطلعي بره مش عايز اشوفك هنا بره ورجع لعيشتك المرة بدل النعيم ما انتش عايزة قلبيك يلا اطلعي برا مش عايزة اشوفك هنا برا وارجعي لعيشتك المرة بدل النعيم ما انتش عايزة قالت نعيم الدنيا يزول وما زل جاش لجبل مغروب قالت نعيم الدنيا يزول ما زل جاش لجبل مغروب قالت نعيم الدنيا يزول قالت نعيم الدنيا يزول قالت نعيم الدنيا يزول ما زل جاش لجبل مغرور ما زل جاش لجبل مغرور يعني ايه قالت له لا يا باشا قال كده يعني انت عايزاني اروح اطلب انا ايدك وناسي اني انا ابقى هنا سيدك والكلمه مني لك دي تبقى يوم عيدك وكفايه اني انا جيت لك هنا بنفسي ده رضايا وحده انا هو اللي هيفيدك قالت له اصحى يا باشا لو انت سيد على الناس دي فيه ربنا قادر على كل شيء يرانا واحنا لا نراه يدبروا الامر يفصلوا الايات خلق الخلق بقدرته واستعبد الارباب بعزته وساد العظماء بجوده سبحان من يرث الاملاك بعد فداء الملاك قل لا اله الا الله يعني ايه سابت البلد ومشت تقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي قابلها راجل طيب قال لها يا بنت ما تبكيش بتبكي ليه أتلما سابت البلد في ولد اسمه التهامي لكن ولد مخضرم قال أنا عارف الأحلام دي مظلومة قعد يبحث عليها شهر واثنين وثلاثة لغاية ما لقاها عند الراجل الطيب حكى الحكاية للراجل وقال له في بلدنا راجل ظالم الباشا نصار قال له يا ابن الظلم ظلمات يوم القيامة ابعد عن الشر وغني له قال له أنا هكتب كتابي على أحلام على سنة الله ورسوله وكتب كتب كتابه وتزودش على سنة الله ورسوله وقال له اسمع بقى نرجع على البلد قال له يا ابني بلاش تروح البلد يا ابني قال له هو لا هرجع البلد كده يعني قال له هو كده يا عم الحاج الكرامة أحلى من الرزق قال له خلاص وكتب كتابه وتزوجش على سنة الله ورسوله وقعد أسبوع عند الراجل وخد أحلامه وعاد بيها البلد عند الباشا وبعد أسبوع الفرح خدتها لي على البلد وبعد أسبوع الفرح خدتها لي على البلد وعاش في خير حب وسلام والقلب بحبيبه سعاد صلى على النبي لكن علم الباشا نصا وقال انا سيدي البلد ازاي تفضل الفلاح عليا وانا باشا البلد لكن علم الباشا نصا وقال انا سيد البلد ازاي تفضل الفلاح عليا وانا باشا البلد لازم بايد اشرده واحطه واقضي عليه وما يقولوش انه انتصر عليا وانا خيري عليه لازم بايد اشرده وحطموا واقضي عليه وما يقولوش انه انتصر عليا وانا خير عليه عليا وانا خير عليه وبعد اسبوع بالتمام وكمان شهر عدى يا اخوان وبعد ما مرت سنه نادالي واحد من الخدم وقال له عايزك تاخده التهامي وتمشي بيه وسط الجبل وبعد ما مرت سنة نادالي واحد من الخدم وقال له عايزك تاخد التهامي وتمشي بيه وسط الجبل وتروح هناك تقضي عليه والخطة دي لو تكتمل تروح هناك تقضي عليه والخطة دي لو تجتمع هديك فلوس ملقاش عدد وضروي تنسى الفقر ده وساعتها تكمل فرحتي وابقى انتصرت على العدا وابقى انتصرت على العدا انتصرت على العدا وابقى انتصرت على العدا وابقى انتصرت على العدا وابقى انتصرت على العدا وابقى انتصرت على ال... وبعد ما مر رجع البلد صاحبني اتاري البنت احلام على قدر من الجمال عيون خضرا وشعر اصفر النبي يا حاج يعني حاجه مملكه المملكه صاحبتنا اول الباشا ما شاف احلام وعرف ان التهامي كتب كتابه عليها وتزوجها وقعدت معاه السنه وانجبت طفل صغير الباشا في دماغه البنت بقى الفلاح لابس سدير ب 23 زرار والطاقيه اللي زي كوز الحلم يضحك على الباشا آه. ونادى لواحد من الخدم يا دهشان مين يا معلم طقطق ودانك وما تاكلش فول حبوب منع الفهم وافهم كلامي ايوه يا باشا اسمع يا دهشان ايوه يا باشا انت عارف التهامي ايوه يا باشا اتجوز مين اتجوز احلام يا باشا احلام اه واحلام دي حلوه وجميله وانت عارف ايوه يا باشا عايزك تروح تاخد التهامي وتسايسه وتروح في مكان بعيد وتقتله وتخلصني منه ايه رايك قتله بحاله يا باشا امال هتقتل نصه هو في قتل بالتقصير يا ابني ايوه تخلص عليه ماشي يا باشا خلاص خلاص يا باشا قال له خلاص يا باشا بقول الست لما تكون ناوية تعيش بتعيش مادام تحب الراجل لو نامت معاه على خير الست لما لما لما لما لما ست الست ست يا ست ست يا ست ست يا ست ست يا ست الست لما تكون ناوية تعيش منور يا استاذ عمر يا غالي يا ابن القاهرة يا حلو الست لما تكون ناوية تعيش بتعيش مادام تحب الراجل لو نامت مع على خيش لا يوم تقول لجيرانها جاب لي ولا ما جابليش اما اللي تكره الراجل مفيش علاج يداويه مهما يجي بيجي تقول عليه ده تنبل ما بيجيبيش ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شوف المؤيد اذا حفظ العلوم والدلوم السلسلة لما لما لما لما لما لما هي لما لما لما لما لما لما آه آه آه آه آه آه سوق الحريم بخات وانت وبختك فيه جميلة والطبع مايل بجمالها هتعمل ايه صلاة النبي يا ابو مسعود يا غالي
جميلة والطبع ماي سوق سوق سوق سوق سوق سوق سوق سوق سوق سوق سوق الحريم فيه جميلة والطبع مايل بجمالها هتعمل ايه احذر تناسب الخسيس ناسب احذر تناسب خسيس نسبه هتفرح بيك بنت الخسيس خسيسة نسبه هتتعب فيه بنت الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس بنت الخسيس خسيسة والعالي بتوطيك وقت الزعل بتقف في الراجل وما تبقى عليه اما النسبة الاصيل ناس ابوها تفرح بيه اما النسبة الاصيل ناس ابوها تفرح بيك بنت الاصل اصيلة اصيلة اصيلة اصيلة اصيلة اصيلة بنت الأصيلة أصيلة والعالي بتعليه اسمع مثل هقوله شوف سعد اليتيم قال ايه الراجل ده بحر مطلوب والست جسر بتلمه ده يبقى عديم الكرامة اللي يناسب خسسه يحط ايده في ايديه وقال له عايزك تاخد تهامي وتمشي بيه وسط الجبل وتروح هناك تقضي عليه قال له تقول إيه يا باشا قال له تخلص عليه والخطة دي لو تكتمل هبني لك بيت واخليك مية مية لكن الباشا ما يعرفش بأن صاحبنا ده صديقي التهامي الروح بالروح لاجل المقدر ولاجل مشيئة العلام الباشا ما كانش يعرف بان الاله معينه لحظة تنام لاجل المقدر ولاجل مشيئة العلام الباشا ما يعرفش بأن الإله معين معين معين لحظة نام ولا كانش يعرف أي تمام بقى صاحبه سمع كلامه وقال له يا سيدي أنا خدام يا من يا من يحاول فهمه في قدرتك وتطلب النفس حماطتك إلا ما أكون أخلصت في طاعتك إلا ما كنا أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفع لأنني قد عشت لا أشرك في وحدتي آه آه أخدوا معاه في نص الليل وقال يا تغامي عندي كلام أخذوا معاه في نص الليل وقال يا تغامي عندي كلام أمر كبير وأمر خطير لازم تخفيك على مدى الأيام في يوم نصار نادالي وقال لي أنا حديك كتير من المك وده يا تغامي لجل مديك وأقضى عليك في وسط جبال وأنا للآن بنفذ لك جميع ما قال وكله تمام انت تروح لأي مكان وبعد يومين هقول لأحلام تروح لك فيك وتبقى بعيد عن الملعون في خير وسلام تروح لك فيك وتبقى بعيد عن الملعون في خير وسلام أنا للآن بنفذ لك جميع ما قال أنا للآن بنفذ لك جميع ما قال وكله تمام انت تروح لأي مكان وبعد يومين هقول لك لا انت تروح لأي مكان بعد يومين هقول لك لا تروح لك فيه وتبقى بعيد عن الملعون بخير وسلام عن الملعون بخير وسلام عن الملعون بخير وسلام عن الملعون بخير وسلام سمع كلامه وقال له خلاص يا باشا واخد نفسه طلع يجري على بيت مين التهامي وصل لغايه البيت خبط على الباب خبط على الباب صاحبنا مين
مين اللي بيخبط على الباب يا احلام مين التهامي هنا طعامي قالت له ايوه ايوه التهامي لا ما هوش هنا والله قال امال اجي له امتى والله ما جاش بقاله يومين يومين اه طب ده انا عايزه هيجي امتى مش عارفه والله
اول يوم ما لقاهوش تاني يوم راح له في نفس الميعاد لقاه قال له تعالى يا صديقي قال له على فين قال له انا عايزك واخده معاه ومشوا سوا احنا رايحين فين قال له بس تعالى يا اخي